كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كما تعودنا في كل درس بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو لوالدي والأخت هدى المصري ولزوجتي ولابنتي حبيبه والحاجه سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والاستاذ هاني صلاح والاستاذ ياسر الهواري والاستاذ سيد المصري والأستاذ- الاستاذه اسماء صقر والطفله براءه والاستاذ عبد والشيخ عبد الله بقى نعمه والحاجه خيرات والاخت نعمه احمد عبد المجيد والطفل عمرو سيد رفاعي والحاجه سميه الرواس والاستاذ آه، عبد الله والاخت ام نور وجميع مرضى المسلمين اسال الله عز وجل اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي وبندعو لاخينا وحبيبنا الشيخ سعيد الزياني رحمه الله رحمه واسعه اللي توفي في حادث سياره الاسبوع ده وبندعو لسلمى بنت الشيخ مصطفى الازهري وبندعو للاستاذ هشام من ليبيا وجميع موتى المسلمين اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه اللهم اكل نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لنا ولهم لذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم امين آه، ال- اللهم صل على سيدنا محمد كنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا جدا آه، ما ننساش بالله عليكم في كل صلاة وفي كل آه، يعني عبادة أنا كتبتها خلاص حاضر يا مدني آه، ما ننساش في كل صلاة وفي كل عبادة وفي كل قرب نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إن احنا نسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم وبأعمالنا الصالحة أيضا ان ربنا يفرج هم اخواننا في غزه وان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على اعدائهم وبعدين الحاجه الثانيه اللي عايز انبه عليها ربنا يبارك فيكم مش عايزين ننسى يا جماعه آه، صيام آه، الست من شوال ان دي اخر فرصه احنا خلاص يعني ما فاضلش غير اسبوع فربنا يبارك فيكم اللي ما صامش يلحق يصوم واللي صام ولسه فاضل له كام يوم يلحق يكمل علشان ربنا يكرمك الست ايام يتحسبوا لك بشهرين حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر لان رمضان يبقى ب 10 شهور والست ايام بشهرين يبقى كده كملنا السنه كلها والمقصود بالظهر هنا هي السنه. آه هنبدا مع بعض موضوع علامات الساعه الصغرى احنا بدانا الدرس اللي فات وهنكمل النهارده هنكمل لفتره معينه كده لان موضوع علامات الساعه الصغرى والكبرى محتاجين نقف معاها وقفه كبيره جدا ونلقي الامر على ارض الواقع ونتعايش معاها ونحس بها بجد ربنا يعني ينجينا واياكم يا رب العالمين من اهوال الدنيا والاخره ويجمعنا واياكم مع النبي على الحوض صلى الله عليه واله وسلم. لكن قبل ما اتكلم الحقيقه عن موضوع العلامات الحقيقه كنت عايز اقول كلمه سريعه كده مش هطول فيها يعني انا عارف طبعا الناس زهقت الاسبوع اللي فات ده كله من كتر الكلام بقى عن الحكايه والنقاب والمشكله واللي بيحاربوا واللي بيعملوا الموضوع كتر قوي وكبر قوي زياده عن اللزوم ما كانش يستحق كل هذه ال- ال- الضجه يعني كل اللي عايز اقوله ان ان عايز اوجه كلمات رسائل سريعه جدا جدا رسائل اللي بيحاربوا النقاب رسائل اللي بيمنعوا اخواتنا من دخول المدارس او الجامعات او المصالح الحكوميه بالنقاب آه، رسائل للمنتقبات نفسهم رسائل لاهالي المنتقبات في عجاله سريعه كده مش هناخد دقيقه واحده او دقيقتين يعني آه، ان عايز اقول لكل اعلامي او كل واحد مسؤول سواء كان صحفي او او اعلامي او غير ذلك آه، بيحارب النقاب وعمال بي- يعني بيقول دي عاده من عادات الجاهليه عايز اقول له كلمه واحده بس لقد نفذ رصيدك الحقيقه يعني بلغه المحمول لقد نفذ رصيدك يعني ما بقاش في مواضيع عارفين نتكلم فيها او لاقيين نتكلم فيها الا موضوع النقاب فقط اخويا وحبيبي شوف شعبنا وشوف الناس الفقراء وشوف مشاكل الناس وشوف مشاكل المسلمين وشوف الاقصى الجريح وشوف اخواننا اللي بيتدبحوا في كل مكان وشوف اليهود عملوا ايه في اخواننا في غزه وشوف مشاكل المسلمين في كل مكان شوف مشكله رغيف العيش اللي الناس مش لاقيينه شوف مشكله الم- الزحام والمآسي اللي الناس عايشه فيها شوف المشاكل دي وحاول تفكر بفكرك كراجل مسلم ازاي ان احنا نحل مشاكلنا وازاي ان احنا نعيش اجمل حياه وان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على بلادنا ومجتمعاتنا ونحافظ على ديننا ونعين المسلمين على انهم يعيشوا حياه كريمه فكر في حاجه غير النقاب وما تشغلش نفسك بالموضوع دوت اكتر مما ينبغي إيه دي الحاجه الاولانيه الحاجه الثانيه عايز اقول بقى للي منعوا اخواتنا المنتقبات من دخول الجامعه و- والمؤسسات الحكوميه عايز اقول لكل واحد فيهم حضرتك خارج نطاق الخدمه لان شبكه الايمان ساقطه عند حضرتك او وقع عند حضرتك ليه لان حضرتك بتمنع امرأة مسلمة من ان هي تمارس حريتها في بلد الحرية والديمقراطية مش احنا اللي بنقول كده يا جماعة بنقول نحن بلد الحرية والديمقراطية طيب من حقها كمنتقبة او كمحجبة ان هي تمارس حريتها في اي مكان انت عايز تعرف بقى مين اللي داخل عين اخت على كل بوابة وفي كشك كده مقفول وتخش وتكشف وتوريها الكارنيه وبارك الله فيك ربنا يكرمك ويحفظك احنا عايزين نقول ان احنا مجتمع اسرة واحدة يا جماعة عايزين نحافظ على بعض عايزين نحب بعض مش عايزين نكون في جبهة عداء وانتوا عارفين منهجي الحمد لله رب العالمين عمر في حياتي ما بحب اكون جبهة عداء ضد حد انا عايز اقول دايما ان احنا بننصح بعض ونحاول ناخد بايدين بعض لكل ما يرضي المولى عز وجل ولكل ما يكون سبب ان شاء الله في نهضة بلدنا لان احنا فعلا بنتقرب الى الله بحب بلدنا حب البلد عمره ما كان بدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طرد من مكة بكى وقال والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت عايز اقول اللي بيحارب النقاب وبيحارب الحجاب النهارده ده انسان ما بيحبش بلده يعني النهارده انت هتعمل مشاكل بين المسلمين وبين غير المسلمين او بين حتى بين المسلمين انفسهم انت النهارده بتضر بلدك لا ده احنا عايزين النهارده نحافظ على بلدنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا ننهض ببلادنا بفضل الله الحاجه الثالثه عايز اقول بقى للي بيحاربوا النقاب عايز اقول لك بقى كلمه وخليها في ودنك خليها سر بيني وبينك انت عارف حضرتك طول ما انت بتحارب النقاب خليها بيني وبينك هيزيد يعني انا عايز اقول لك حاجه لو انت فعلا كاره النقاب ما تقربلوش ما تتكلمش عنه خالص ولا تحاربه ولا تجيب سيرته انما طول ما انت بتحارب شوف دايما اخويا وحبيبي ال- الممنوع مرغوب انا عايز اقول لك حاجه صغيره خالص واحنا في امريكا في احداث سبتمبر في ساعه وقوع البرجين ال- بتوع المبنى التجاري ده في امريكا سبحان الله ساعتها قعد الإعلام الأمريكي والغرب كله بلا استثناء حرب شديدة على الإسلام والإرهاب والإسلام والإرهاب و و وجندوا كل وسائلهم الإعلام الإعلامية من مسموع ومرئي ومكتوب ضد الإسلام لو احنا حاولنا ندفع فلوس يعني للاعلانات ديت او للدعايه اللي اتعملت للاسلام على وسائل الاعلام الامريكيه والاوروبيه والله كنا دفعنا مليارات المليارات ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بسبب كثرة الحملة التي شنت على الإسلام أسلم أو أسفرت هذه الحملة عن إسلام 23 ألف أمريكي غير اللي أسلموا في أوروبا واضح المسألة عاملة إزاي هوضح لك المسألة أكتر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الإسلام ده أو الدعوة الإسلامية أو الصحوة عاملة زي ماسورة المية اللي ماشية بتندفع جوه آه، اللي بتندفع جواها مية مثلا ماسورة كبيرة جدا جدا فلما الناس حبت ان هي تضيق الخناق على الاسلام على الصحوه حاولوا يضيقوا الماسوره فلما ضيقوا الماسوره الماء اندفع اكتر واضح المساله ولذلك تلاقي الراجل اللي واقف قدام ال- المحل بتاعه بيرش ميه في الشارع واخد بالك لما يعوز ان الميه توصل لأ- لاكبر مكان او لاطول مكان بيعمل ايه بيحط حاجه كده رفيعه في اخر الخرطوم علشان تخلي عند الميه قوه اندفاع واضح فانت كل ما بتضيق على الصحوه كل ما بتضيق على الملتزمات والمنتقبات كل ما بيزداد العدد اكتر وبيزدادوا اكتر واكتر واكتر وبيصروا اكتر على حجابهم فانا عايز اقول لك ما تحاربش الحجاب وما تحاربش النقاب لان كل ما هتحاربهم هيزدادوا وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا خد بالك والله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى ربنا ما بيتحاربش سبحانه وتعالى ودين الله لا يحارب فعشان كده بقول لك ربنا يبارك فيك بلاش تحارب واحده لابسه حجاب بلاش تحارب واحده لابسه نقاب من باب اولى انك تحارب بقى البنت اللي ماشيه في الشارع بالميني جيب والميكرو جيب والاسترتشات واللي نسيت تلبس اللي هم تسببوا في فتن كبيره جدا جدا للشباب المسلمين والله هم دول اللي اتحاربوا واحنا رغم ده كله ما بنقولش تحاربهم يا جماعه شوف قد ايه في اكتر من كده رغم كل اللي بيتعمل ده كله بقول برضو ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ده احنا بنقول مع المتبرجات انا بنفسي بقول وبناشد وبنادي كل الدعاء وبقول يا جماعه ويا اخوان ويا حبايبي الله يبارك فيكم ما حدش يغلظ لا على متبرجه ولا على شاب مش ملتزم ما حدش يغلظ على فنان او على فنان او حتى على راقصه في اكتر من كده ان احنا ندعوهم باللين وبالرحمه ما حدش عارف يمكن الفنان ده يتوب يبقى احسن مني ألف مليون مره وياما شفنا نماذج جميله جدا عشان كده بقول لك بالله عليك ابوس ايدك حاول بقدر الامكان ان احنا نخلي الدعوه كده بسيطه ورحيمه يعني واحنا قلنا يا جماعه حتى مع المتبرجات قلنا نتدرج معاهم ونتالف قلوبهم ونحاول بقدر الامكان نوصل لهم الدعوه بشكل رحيم وبسيط فما ظنك بقى بالبنت اللي اختارت طريق الطهر والعفاف والحجاب يبقى من باب اولى ان احنا نرفق بهذه ال- ال- الفتاه اللي هي اختارت الطريق الجميل دوت و- و- وحجبت فتنتها عن كل مسلم ماشي على وجه الارض عايز اقول بقى برضو رساله لكل اخت منتقبه عايز اقول لك اثبتي اختي الفاضله فطريق الانبياء طريق محفوف بالابتلاءات وطريق الجنه طريق محفوف بالمكاره وعايز اقول لكل الناس في عجاله سريعه كده كلمه سريعه جدا عايز اقول يا جماعه مثل هذه المواضيع لا تقابل ولا تجابه بالمشاكل وال وال وال ويعني والعداوات والكلام ده كله انما تحل بالحكمه بفضل الله وانا اذكر موقف جميل جدا للشيخ الجليل الشيخ الفاضل رحمه الله رحمة واسعة الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ الشعراوي كان حقيقة كان ليه مواقف عجيبة جدا من من المواقف اللي كلها حكمة كده وروية كده وما شاء الله يعني كان بيتصرف تصرفات حكيمة في يوم من الأيام آه، أحد رؤساء الجامعات آه، عندنا في مصر منع دخول أي واحدة لا منتقبة ولا محجبة قال ما حدش فيهم يخش ال- الكلية خالص الجامعة خالص فكل الناس طبعا ثاروا ضد الرجل وراحوا كلموه وليه واتق الله وحرام عليك وما يصحش ومش عارف ايه ده ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا خد بالك النقطة اللي عايز اوضحها لك خليك داعية ذكي خليك ذكي المسألة ماهيش حفظ نصوص أخويا وحبيبي من خبراتك في الدعوة تعرف إن الدعوة مش حفظ نصوص وأحكام ومتون ويلا قول اللي عندك وخلاص والموضوع كده انتهى لا خليك ذكي تعرف تلقي النص على أرض الواقع إمتى وإزاي وفين ومع مين دي مسألة مهمة جدا لازم تكون ذكي فأنت النهاردة في ناس تقدر تكلمهم بالدين وفي ناس لا الدين ما عندوش آه، ملوش قيمة في قلب هذا الإنسان إنما لما تعوز تكلمه وتناقشه لازم تكلمه بالواقع بالكل... يعني بالبلد كده بالعقل في إنسان عقلاني مهما تكلمه تقعد تقول له ده ربنا بيقول يقول لك ما مش مقتنع ده النبي عليه السلام بيقول يقول لك وأنا إيش عرفني الحديث ده صحيح وهكذا لكن لو جيت كلمته وقلت له طب ايه رايك بقى انا هقول لك على حاجه بقى عقلانيه جميله جدا ايه رايك ان احنا المفروض نعمل كذا وكذا يقول لك يا سلام والله مقتنع ايدي في ايدك ده اللي حصل من الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه كل الناس كلموا رئيس الجامعه ده ما يصحش وعيب واتقي ربنا ودول اخوات محجبات وليه تمنعهم قال ما حدش فيهم يخش ودول مشوهين منظر الجامعه وصوره سيئه للمجتمع ال- المصري والكلام ده كله قال طيب فبعته للشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه الواسعه فقال طيب هروح له فراح له دخل عليه طبعا الراجل ما قدرش طبعا ما يستقبلش الشيخ الشعراوي اهلا وسهلا امامنا الفاضل وتفضل و و- وقعد معاه فالشيخ الشعراوي بفطنته الجميله قال له يعني ما شاء الله انا سمعت عن حضرتك خير كتير جدا الله يبارك لك ويكرمك ويحفظك يا رب وينفع بيك ما شاء الله وحتى لما جيت لقيت الوش ما شاء الله عليه نور الله اكبر ربنا يزيدك من فضله حبيبي و و- وكلمتين كده يعني فتح بيهم قلب الرجل وبعدين في وسط ما بيتكلم معاه وهم قاعدين بقى بيشربوا كوبايه الشاي بيدردش مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه فقال له انا سمعت حاجه كده طبعا انا مش يعني انا مش مصدقها طبعا ولا يمكن اتوقع انها تخرج من رجل فاضل زي حضرتك سمعت ان حضرتك مانع دخول البنات المحجبات للجامعه قال له ده فعلا يا امامنا انا فعلا مانع اي بنت محجبه تخش الجامعه فقال له طب اقدر اعرف السبب ولا يكون في يعني تطفل من قال لا ابدا يا امامنا يعني البنت المحجبه اولا منظرها غير غير مرغوب يعني ما- انا شايف ان ده منظر سيء جدا جدا ولا يتناسب مع الحضاره والرقي و و والكلام ده كله آه، دي حاجه الحاجه الثانيه ان عايز اقول لك ان في عندنا بنات مش مسلمات فلما البنت المسلمه بتخش بحجابها ده بتجرح مشاعر البنت غير المسلمه واخد بالك وقعد بقى قال له شويه حجج كده غريبه طبعا كلها يعني ايه يعني لقد نفذ رصيدك يعني فالمهم ف فايه فالشيخ الشعراوي قال له كلامك جميل بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه قال له ايه هي قال له طب حضرتك يعني ديت دار تعليم او دار تربيه وتعليم لما انت منعت البنت المحجبه المختمره والمنتقبه من دخول الجامعه في المقابل ليه اذنت للبنت اللي لابسه ستريتش ولابسه جيبه ولابسه لبس خليع ليه اذنت لها تخش دار تعليم زي ديت فقال له دي حريه شخصيه امامنا يعني حضرتك انت عارف احنا في بلد ديمقراطيه ولا بد ان احنا نقر الحريه الشخصيه ومبدا الحريه والديمقراطيه قال له جميل قوي حلو قوي انا معاك في الديمقراطيه والحاجات دي كلها ويعني مقتنع طبعا ان احنا بلد ديمقراطيه ولازم طبعا ان احنا نكون يعني ماشيين بالشكل الديمقراطي الجميل ده يعني حضرتك تؤمن بمبدا الديمقراطيه والحريه الشخصيه قال له طبعا ده انا ارفع هذا الشعار ولا بد ان انا يعني اكون رجل من الذين يعني يعني بيؤمنوا بهذا المبدا يعني قال له طيب جميل قوي ايه رايك كلمه كده في سرك من مبدا بقى حبك للديمقراطيه والحريه الشخصيه طب ما تيجي نعمل حاجه حلوه قوي قال له ايه هي قال له ندخل برضو البنات المحجبات من باب الديمقراطيه والحريه الشخصيه قال له موافق تخيل ناس قعدوا يذكروا بالله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل لم يرضخ لولا كلمه لا من القران ولا من سنه فلما الشيخ الشعراوي عرف مدخل الراجل ده وهي دي المسألة من أين يؤكل الكتف أو من أين, من أين تؤكل الكتف واخد بالك إن أنت لازم تكون ذكي لما تيجي تتكلم مع إنسان لو وجدته دائما بيصد ولما يسمع آية قرآنية مش موافق يسمع حديث يقول لك أنا إيش عرفني إن الحديث ده صحيح لما تلاقي إنسان بالمنظر ده لا تكلمه بالكتاب ولا بالسنة إنما كلمه بالعقل فلما هو كلمه بالعقل رضخ لكلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ووافق في التو اللحظة ومضى على قرار موافقة بدخول أي واحدة محجبة للجامعة فعايز أقول يا جماعة مثل هذه الأمور تحل بالحكمة تحل بالحكمة أنا مش من الحكمة أن النهاردة لما ألاقي واحد في رئيس جامعة أو مدير أو كلية أو غير ذلك بيقول ممنوع دخول أي واحدة بالنقاب أو بالخمار مش من الحكمة ان انا آآ آآ يعني اعمل معاه عداوات ومشاكل لانه ممكن يعند ويصر على رأيه ويبقى المشكلة عادت كلها على اخواتنا في هذه الاماكن لكن الحكمة ان احنا نجابه هذا الرجل بالحجة الشرعية طب رفض يبقى بالعقل طب رفض بقى خالص يبقى لنا الله سبحانه وتعالى نلجأ الى المولى عز وجل ان ربنا يلين قلب هذا الانسان وبنقول لاخواتنا اللي يرفضوا يدخلوك بحجابك ما تدخليش ما تدخليش لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوجد لك فرجا ومخرجا وربنا يا رب العالمين يحفظكم من كل سوء تعالوا بقى نبدا الدرس بتاعنا عشان احنا خدنا وقت كبير قوي في الموضوع طيب ما احنا كنا المره اللي فاتت معانا طبعا الاخت دينا ربنا يحفظها احنا كنا المره اللي فاتت كنا سالنا سؤال وقلنا متى فتح بيت المقدس فجت الاجابات قلت طبعا هتبقى في جايزه لاول اجابه صحيحه هتيجي فكانت اول اجابه صحيحه جت لنا من الاخت دينا محمد يسري وهي معانا دلوقتي على التليفون السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت دينا أهلا بحضرتك آه، مبروك عليك ربنا ربنا يحفظك يا رب يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك
حاضر ماشي اه وطي التلفزيون ربنا يعزك يا رب طبعا احنا قلنا ال- قلنا ال- الجايزه مجموعه كتب بتاعتي من ضمنها كتاب رحله للدار الاخره اللي احنا بندرس منه سلسله رحله الى الدار الاخره فالاخت دينا كانت اول اجابه صحيحه طبعا في ناس قالوا ال- آه، فتح بيت المقدس كان سنه 15 هجريه وفي ناس قال 18 وناس 17 وفي واحد يعني كان آه، يعني كان ما شاء الله فقال 500 ما اعرفش كام و80 ما شاء الله الدنيا فتحت معاه فالاخت دينا كانت هي اول اجابه صحيحه تاتي قلت سنه كام يا اخت دينا 16 صح كده؟
الهجرة اه بالظبط 16 الهجرة بالظبط كده في عهد عمر بن الخطاب على يد أبي عبيدة بن الجراح ربنا يبارك فيك أختي دينا أنا عايز أقول لك حاجة عايز أقول لك إن شاء الله آه، حضرتك آه، لو حبيت ت- تشرفيهم هنا في الاستوديو تاخدي المجموعة حبيتي ما حبيتيش آه، وفي عند حضرتك أي حد ممكن يروح آه، مكتبة الصفا في الأزهر آه.
يستلم المجموعة من هناك إذا كان قريب لحضرتك آه، يروح يستلمها إن شاء الله لو مع حضرتك قلم اكتبي أو اسمعي الكلام ده في إعادة الحلقة ماشي.
آه، مكتبة الصفا في الأزهر الجامعة أيوة.
واحد ضرب الأتراك يعني ورا جامع الأزهر على طول مباشرة تمام اه واحد ضرب الأتراك والتليفون بتاعهم من اليسار كده اتنين خمسة ايوه واحد أربعة ايوه سبعة تسعة ايوه سبعة أربعة سبعة أربعة اه ان شاء الله قولوا لهم انا الفائزه واستلم المجموعه من هناك ان شاء الله سبع كتب او ينقصوا منهم كتاب ان شاء الله ربنا والف مبروك عليك أنا كان نفسي أقابل حضرتك والله شخصيا يعني ربنا يحفظك ان شاء الله ربنا- نلتقي على حوض النبي صلى الله عليه ربنا وسلم يخليك.
وربنا يبارك فيك يا اختي دينا ربنا و...
يخليك وانا طالبه من حضرتك بس الدعاء يعني لوالدي عشان هو ربنا افتكره وهو آه.
اللي ساب لي المكتبه اللي هي الدينيه دي اللي انا عرفت منها ال- ربنا يحفظك يا رب طبعا احنا عايزين نقول حاجه عايزين نقول يا اختي دينا لما حد بيموت يا رب يرحم والدك رحمه واسعه قولوا امين اللهم امين آه لكن لما حد بيموت يا جماعه ما بنقولش ربنا افتقر ان ربنا ما كانش نازل حد انما بنقول توفاه الله عز وجل ربنا يا رب يرحم والدك رحمه واسعه ويسكنه الفردوس الاعلى قولوا امين اللهم امين تعالوا حبايب بقى نبدا النهارده بقى لقاء النهارده في عجاله سريعه كده عشان الوقت جري بينا شويه آه الحقيقه احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه لو تفتكروا عن ان علامات الساعه الصغرى كام علامه يا جماعه 60 علامه ذكرنا منهم الحقيقه مقدمه طويله جدا جدا عن ال- اشراط الساعه وعن الايمان بعلامات الساعه والكلام ده كله ثم ذكرنا علامتين اتنين في الحلقه الماضيه ذكرنا بعثه النبي واستدلنا بالحديث اللي رواه مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين والحديث الثاني او ال- ال- العلامه الثانيه قلنا موت النبي واستدلنا بحديث الحقيقه الحديث دوت جمع ست علامات في حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اعدد ستا بين يدي الساعه يعني عد ست حاجات بين يدي الساعه خد بالك اول حاجه قال موتي وبعدين العلامة الثانية قال ثم فتح بيت المقدس ثم موتان أو موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم لسه طبعا هنشرح كل ده ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم اللي هم الأمريكان وال- والأوروبيين فيغدرون فيأتوكم تحت ثمانين غاية أي تحت ثمانين راية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا يعني هيجيلكم بجيش قوام الجيش دوت 960 ألف واحد ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا عند العلامة الثالثة اللي هي فتح بيت المقدس وهو ده اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه من النهاردة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وأنا والله بحبكم في الله وأتمنى إن احنا نستوعب علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الصغرى أخويا وحبيبي اللي هيترتب عليها تكاليف هستفيد فيها شويه انما اللي يت- لا يترتب عليها لا تكاليف ولا عمل ولا اي حاجه هعديها بسرعه كده عشان نقدر نعدي ال 60 علامه وبعد كده نبتدي نتكلم بقى عن يعني علامات الساعة الكبرى بقى وتفاصيل علامات الساعة الكبرى وقبلها هنخش بقى وقفة كده جميلة في حلقة أو حلقتين مع المهد المنتظر وعلامات المهد المنتظر وإمتى هيظهر وهيظهر منين وإيه العلامة المؤكدة اللي تأكد لنا إن هو ده المهدي لأن خد بالك يعني لحد النهاردة ظهر يجي حوالي 700 مهدي انا عن نفسي اقسم بالله وانا بدي دروس في مسجد العزيز بالله اظن جاني حوالي ثلاثة او اربعة كل واحد فيهم يقول لي هقول لك كلمه في ودنك سر بس مش عايز حد يسمعنا اقول له اتفضل سرك في بير يقول لي انا المهدي اهلا حبيب قلبي واخد بالك كده يعني فاهم ازاي فيعني طبعا يعني في ناس كتيره جدا بتنام وتحلم فيعني مش عارف بقى بيعدي عليه ايه بالظبط كده فبيصبح يلاقي نفس المهدي يعني واخد بالك فطبعا في علامات كتيره ذكرت من علامات المهدي المنتظر عليه السلام او رضي الله عنه وارضاه آه، لكن في علامه مؤكده علامه مؤكده وهقول لك العلامه المؤكده ديت ايه العلامه المؤكده اللي تاكد لك ان هو ده المهدي في علامه واحده خليها بقى مفاجأة إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن المهدي. طيب العلامة الثالثة أخويا حبيبي من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الح- البخاري في الحديث اللي فات اعدد ستا بين يدي الساعة الموت وبعدين بعدها إيه؟ وذكر فتح بيت المقدس. الكلام ده كان إمتى يا جماعة؟ زي ما أختنا الفاضلة جاوبت الكلام دوت كان سنة 16 هجرية كان في عهد عمر بن الخطاب وتم الفتح على يد أبي عبيدة ابن الجراح وراح سيدنا عمر بن الخطاب عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس وأمن هؤلاء الناس جميعا على آه، أموالهم وأنفسهم بل وعلى كنائسهم وده تستغربوا عشان تعرف قد إيه الإسلام دين رحمة قد إيه الناس اللي بتقول إن الإسلام انتشر بال- بحد السيف وبالإرهاب كل الكلام ده كذب في كذب الإسلام لم ينتشر إلا بالرحمة وباللين وبالخلق وبالسماحة وبالتعامل الطيب وبالصدق والأمانة ويعني لو قعدنا نتكلم عن الموضوع ده 100 سنة مش هنكفي الموضوع ده فتح مرة أخرى بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي وأسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة بالصلاح لتكون أهلا لمجيء صلاح آمين يا رب العالمين ولن يعود المسجد بالفعل إلا إذا عادت الأمة إلى ربها جل وعلا وإحنا يمكن حكينا قبل كده قصة ف- يعني فتح بيت المقدس قبل بقى سيدنا عمر الخطاب وقبل صلاح الدين الأيوبي الكلام دوت كان بعد عهد موسى عليه السلام على يد الغلام اللي أو ال- ال- الذي كان مع سيدنا موسى في رحلته إلى الخضر اللي هو يوشع ابن نون يوشع ابن نون ده كان الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في رحلته للخضر الغلام ده كبر بعد موت سيدنا موسى أصبح الغلام ده نبي على بني إسرائيل وأصبح حاكم على بني إسرائيل يبقى أصبح هو الحاكم والنبي في بني إسرائيل أخذ الجيل المتبقي ويقال أخذ الجيل الجديد كله وراح عشان يفتح بيت المقدس الكلام ده كان امتى حبايبي كان في يوم الجمعة وهو رايح عشان يفتح بيت المقدس وكان في ناس عمالقة قاعدين طبعا في بيت المقدس محتلينه من زمن طويل جدا فلما دخل يشع بن نون فضلوا يقاتلوا هؤلاء العماليق لحد ما وصل الأمر أن تضيفت الشمس للغروب الشمس أوشكت على الغروب في الوقت دوت يوشع بن نون عليه السلام راح ناظر الى الشمس شوف في اخر بقى حسن التوكل والثقه في الله سبحانه وتعالى قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور ثم قال اللهم احبس علي الشمس يا رب الشمس ما تغرب عشان نقدر نقاتل طب ليه اخويا وحبيبي وطلب ان الشمس ما تغربش لسببين السبب الاولاني ان هو لو غربت الشمس والدنيا بقت ليل مش هيقدروا يقاتلوا فبالتالي هيقفوا ويسكتوا الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا ان هم كان في شريعتهم لا يفعلون اي شيء في يوم السبت والكلام ده كان يوم الجمعه يعني لو اغربت الشمس وطلع عليهم صبح السبت لو جم حتى الناس يضربوهم هم ما بيعملوش حاجه في يوم السبت فكانت مشكله كبيره بالنسبه لهم الشاهد في الموضوع ان سيدنا يوشع قال اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس لمده يومين متتاليين لم تغرب ابدا وفتح بيت المقدس في عهد يوشع بن نون عليه السلام وورد في ذلك حديث صحيح رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان سار لفتح بيت المقدس يبقى فتح بيت المقدس في عام 16 هجري طيب العلامة الرابعة من علامات آه، الساعة الصغرى طاعون عمواس ايه طاعون عمواس ده يا جماعة طاعون عمواس عمواس دي اصلا فين عمواس دي مدينة في فلسطين انتشر فيها ال- ال- او او بدا الطاعون يظهر في عمواس عمواس ثم انتشر في بلاد الشام كان امتى طاعون عمواس دوت كان بعد فتح بيت المقدس بسنتين احنا قلنا فتح بيت المقدس كان سنه كام حبايبي كان سنه 16 هجريه يبقى طاعون عمواس كان امتى كان سنه 18 هجريه خد بالك من حاجه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة وذكر منها موتان أو موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم القعاص هو داء بيصيب ال- الدواب فتموت فجأة واخد بالك كان زي ما قلت كان الكلام ده كان في عهد عمر بن الخطاب كم واحد مات في الطاعون دوت يا جماعة حد عارف 25 ألف واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وبعض طبعا الناس اللي اللي- غير الصحابة وبعض الناس من التابعين 25 ألف واحد ماتوا في طاعون عمواس كان من بينهم أبو عبيدة ابن الجراح قال ابن حجر آه، رحمه الله رحمة الله ساعة كان طاعون عمواس في خلافة عمر سنة آه، 18 هجرية بعد فتح بيت المقدس خد بالك بقى 25 ألف واحد ماتوا في طاعون عمواس ورغم ذلك كان الصحابة كان عندهم توكل ويقين وثقة في الله وكان عندهم رضا بقضاء الله غريب جدا احنا النهاردة حالات فردية ظهرت في بعض بلاد المسلمين من حالات انفلونزا الخنزير او الخنازير وهي وهو يعني زي ما بيقولوا كده يعني فيروس ضعيف جدا جدا يعني لو ظهر ب- ب- بتاعت اسبوسيد كده ولا باي حاجه ولا بنادول ولا كده كل المساله هتروق ورغم ذلك الناس عايشة في رعب غريب جدا لدرجة ان ناس كتيرة امتنعت عن الخروج للعمرة وب- وسيمتنع اخرون عن الخروج للحج خوفا من انفلونزا الخنازير وانا حتى لما سالوني وانا بدي الدرس بتاع العمره قالوا لي طب يا شيخ انت مش خايف تروح آه، آه، تعمل عمره وهناك انتشر انفلونزا الخنازير قلت لهم يا سلام فبها ونعمة عين أنا رايح بتمنى السلامة طبعا أتمنى أن أرجع عشان أشوف دعوتي لكن لو مت هناك في الحرم يا سلام أدفن في مكة ولا في المدينة يعني فبها ونعمة عين وأتمنى أموت في المدينة وأدفن في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بالمدينة الله أكبر ربنا يا رب اللهم ارزقنا موتا ودفنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وخد بالك من حاجة وأول ما تقوم الساعة يوم القيامة تقوم أول من ي- يقوم من قبر أو من يخرج من قبر هو النبي صلى الله عليه وسلم وحوله دفناء البقيع اللي هم في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب العلامة الخامسة من علامات الساعة الصغرى استفاضة المال استفاضة المال قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ده رواية البخاري في رواية تانية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال واحد يقول لي الله حلوه العلامه دي قوي جميله قوي ان المال يكتر كده والدنيا تبقى يعني نغنغه يا سلام يا رب عجل بالعلامه دي يا رب دي احلى علامه واخد بالك ان شاء الله ربنا يوسع المسلمين جميعا يا رب العالمين ويكرمكم جميعا يا رب بالمال الحلال حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه الكلام ده وقع حصل الكلام ده يعني استفاضة المال بالشكل الكبير ده لدرجة انت تروح وتقدم صدقتك ب- بالذهب للناس عشان ياخدوها ما ياخدوهاش الكلام ده حصل حصل حصل امتى حصل لما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وتقاسموا كنوز كسرى وقيصر طبعا حصل طبعا كان في يعني استفاضه في المال عجيبه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. المره الثانيه حصلت في عهد امير المؤمنين الخليفه الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه. عمر بن عبد العزيز حكم الامه الاسلاميه قد ايه يا جماعه؟ سنتين وخمس شهور وخمس ايام. سنتين وخمس شهور وخمس ايام عمر بن عبد العزيز من اول لحظه دعا المسلمين جميعا للانفاق ولدفع زكاه المال والصدقات، استجاب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. لما استجابوا يا جماعه ايه اللي حصل؟ تجمعت الاموال في بيت مال المسلمين لدرجه اخويا وحبيبي من كتر المال اللي كان متجمع بيت مال المسلمين ما كانش بيتقفل، الباب بتاعه ما بيتقفلش، فكانت الاموال مرصوصه قدام بيت مال المسلمين في الشارع يعني. لكن الدنيا امان يعني انت عارف يعني عهدهم غير عهدنا يعني يعني سيدنا ابو هريره مثلا لما بيحكي بيقول لك كنا كان الواحد منا اذا اراد ان يتصدق ياتي بمنديل واخد بالك يروح حاطط عليه الصدقه بتاعته مثلا 50 دينار يوم حاطط ال 50 دينار ويعطرهم خد بالك امنا عائشه بتقول كنا نعطر الصدقه ليه يا امنا قالت لانها تقع بين يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير فكانوا يجيبوا منديل كده ويعطروا صدقه ويحطوه على المناديل ويجيبوا المنديل ده اخويا وحبيبي ويقوموا حاطينه ايه على جنب الطريق كده وبعدين الناس معديه بقى الفقراء عارفين الاماكن اللي بتتحط فيها الصدقات فيعدوا آه، انا محتاج النهارده كام اه محتاج دينارين عشان هاكل انا وزوجتي واولادي ربنا يبارك فيهم يقوم واخد دينارين ويسيبهم يمشي واخد بالك يسيب الباقي يعني ويمشي يجي اللي بعده لا والله محتاج اربع دنا- دنانير اصلا أنا قاعد انا وزوجتي واولادي وحمايا وحماتي وكده يعني وعازم العيله فياخد اربع دنانير وهكذا كل واحد ياخد حاجته ويمشي ويسيب الباقي طبعا النهارده لو المنديل ده اتحط حبيب قلبي اللي سبق كان النبأ اول واحد واخر واحد مفيش حد بعده واخد بالك وممكن يكون كمان يعني راكب عربيه شبح ينزل ياخد المنديل يقول لك بارك يا اخي يعني سبحان الله ربنا يبارك فالشاهد في الموضوع ان كانت الدنيا امان فعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه فاض المال في عهده فنادى على الناس كان بيحكم 26 دوله راح منادي على الولاه بقى والناس اللي تابعه قال كل واحد فيكم يبعث من ينادي في 26 دوله آه، على الفقراء واليتامى والمساكين ادوا الناس بقى وشبعوهم وكده يعني قالوا قالوا طيب راحوا في كل المساجد أي نادوا بقى في الميكرو في البتاع ده في على راس الم- على آه، اسطح المساجد آه، اين الفقراء اين اليتامى اين المساكين من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين فما فيش ولا واحد راح في 26 دوله ورجعت الاموال كامله الى بيت مال المسلمين فعمر بن عبد العزيز استغرب قال ايه اما ناديتم قالوا نادينا يا امير المؤمنين فعادت المال الأو- فعاد المال كما هو فقال سبحان الله ولماذا قالوا يا امير المؤمنين عففت فعفت الامه كلها قال لهم طيب ما دام الناس عندهم عفه مش عايزين مال بس اكيد ممكن يكون عليهم ديون بس هم يعني مكسوفين طب نادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين طبعا كل الشباب كانوا يتمنوا يعيشوا في العهد ده هيتجوزوا ببلاش يعني واخد بالك فجوز الشباب والبنات من بيت مال المسلمين قال من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين حج الناس اللي ما حجوش من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب وابذروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين حتى الطيور كان لها قدر وقيمة ومكانة في عهد المسلمين مش النهاردة أي منا حارب واحدة لابسة نقاب واحدة لابسة حجاب وأي منا ح... يا أخي العزيز ده الطيور كان لها قدر ومكانة في عز هؤلاء الأطهار الأشراف بفضل الله ده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن امرأة هتخش النار بسبب قطة حبستها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وفي المقابل امرأة تتاجر بعرضها امرأة تتاجر بعرضها يوم القيامة تخش الجنة بسبب إيه إنها سقط كلبا سقط كلبا فأنت لما تكرم أخت طاهرة وتكرم أخ فاضل وتكرم طفل يتيم ربنا يبارك فيك وعايزين نبقى مجتمع متحاب كده مش عايزين التناحر بين أفراد المجتمع يا رب ألف بين قلوب الناس يا رب واصلح أحوال المسلمين واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين الشاهد في الموضوع قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين قال له فاض المال يا أمير المؤمنين قال لهم ما تبقى من المال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب يا الله فقراء أهل الكتاب أي نعم تصدقوا على فقراء أهل الكتاب يعني فقراء أهل الكتاب كانوا ينعمون في عهد المسلمين في نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى طيب انت كده بقى قلت لنا بقى ان الموضوع حصل في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز يعني ما فيش امل انه يحصل بعد كده في امل ان شاء الله يحصل بعد كده امتى عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام كعلامه من علامات الساعه الكبرى هو سيدنا عيسى بن مريم هينزل تاني اي نعم وده هنيجي بقى فيه لما نتكلم عن علامات الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم بقالك عشر دقايق ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا إيه ده مش هينزل كنبي لا هينزل كحاكم من حكام أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم كحاكم مسلم واخد بالك حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه خد بالك هو اللفظ ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يبقى استفاضة المال حصل في عهد الصحابة عندما فتحوا بلاد فارس وبلاد ويعني انتصروا على فارس والروم المرة الثانية كان في عهد عمر بن عبد العزيز المرة الثالثة يقين إن شاء الله ستكون عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام العلامة السادسة اللي وردت في الحديث ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته طبعا النبي لم يوضح هذه الفتنة ان خد بالك احنا لسه هنتكلم برضو عن فتن تانية في فتنة تانية دي من علامات الساعة الصغرى وفتنة كبيرة جدا هنتكلم عنها بقى فتن الشبهات والشهوات الى غير ذلك لكن الفتنة دي لم يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم طبعا اجتهدوا قال لك الفتنة دي دخول بقى الفضائيات بقى والفتن والعري ومش عارف ايه وكان ما نقدرش نجزم آه فتنة مش عارف دخول آه كذا و... ما نقدرش نفتن ما نقدرش نفتي وما نقدرش نقول الفتنة دي كانت ايه لكن احنا بنؤمن بان في فتنة ستدخل كل بيت من بيوت المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ايه هي الفتنة دي الله اعلم بمراد النبي حتى لا نفتي في مسألة لا نعلم شيئا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى رقم سبعة من ضمن علامات الساعة الصغرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدنة بين المسلمين خد بالك ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر مين بني الأصفر يا جماعة بني الأصفر دولت الروم طب مين هم الروم اللي هم الامريكان والاوروبيين اظن واضح جدا صدقت يا رسول الله واحنا مش محتاجين ان احنا نشوف بقى حاجات حصلت موافقه لكلام النبي عشان نصدق ان النبي هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم سواء جت العلامات دي او ما جتش العلامات دي هو الصادق الامين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فالنبي بيقول ان في هدنه هتحصل ما بيننا وما بين الامريكان والاوروبيين هو ده اللي حصل حصل فعلا الآن في هدنة وفي يعني أنت شوف بقى يعني كم من السنوات مرت وليس بين المسلمين حرب بيننا ولا بين أمريكا ولا بين أوروبا إنجلترا وفرنسا والبلاد دي كلها ما فيش أي حاجة ولله الحمد ما بنتمناش طبعا الحروب والحاجات ديت لكن بقول كم من السنوات مرت والآن في هدنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن في مشكلة ايه هي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هد... ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الاصفر خد بالك فيغدرون يعني الغدر اصلا في طبعهم فيغدرون فياتونكم تحت ثمانين غايه والغايه كما قلنا هي الرايه التي ترفع مع الجيش خد بالك فيغدرون فياتوكم تحت ثمانين غايه تحت كل غايه اثنا عشر الفا طيب الرواية الثانية بقى توضح ال- الحديث ده أكتر من الحديث ده نفسه الرواية الثانية عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا خد بالك فتغزون أنتم وهم يعني إحنا مع الروم هنصالح الروم صلحا آمنا ونقوم حاطين ايدينا في ايدين الروم طبعا ده لسه ما حصلش خدوا بالكم بس هيحصل خدوا بالكم وركزوا معايا دي الملحمه الكبرى الملحمه الكبرى اللي الناس تكلموا عنها وبعضهم خد الاسم من كتب اهل الكتاب وسم- وسماها هرمجدون او هرمجدون كلام طبعا احنا ما- ملناش دعوه بالكلام بتاع كتب اهل الكتاب لكن احنا لينا علاقه بكلمه الملحمه التي وردت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يحصل ايه يا جماعه ستصالحون الروم صلحا امنا مفيش اي مشاكل بينكم وبين الروم فتغزون انتم وهم يعني هنتصافى مع بعض لدرجه ان احنا هنحط ايدنا في ايد الروم يعني هيحصل هيحصل هيحصل ان احنا نحط ايدنا في ايد الامريكان والاوروبيين وهنحط ايدينا مع بعض وهنتحد وهنقاتل جهه من قبل المشرق ايه الجهه ديت الله اعلم هل النبي قال المكان او البلد او حدد مش عايزين نجتهد ونقعد بقى ده ناس يقول لك مش عارف بلد ايه والناس يقولوا ما أنا مش محتاجين مش محتاجين ان احنا نقول احنا بنقول النبي عليه السلام قال ان احنا هنقاتل عدو احنا ومين احنا والروم فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم خد بالك فتنصرون هتنتصروا انتم والروم على الناس دولت وتغنمون وتسلمون هننتصر ويبقى معانا غنائم وهنرجع كمان بالسلامة واضح كده ثم ترجعون آه ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول اظن انا بحاول اشرح ببساطه شديده عشان امهاتي اللي قاعدين قدامي يفهموني كويس جدا وابائي ربنا يحفظكم جميعا ثم تنزل ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول ايه مرج ذي تلول يعني مكان فيه ميه كتيره جدا وخضره كتيره و و الى غير ذلك فيرفع رجل بعد ما انتصرنا بقى بعد ما انتصرنا احنا واهل الروم اهل الروم نصارى واحنا مسلمين هنحط ايدينا في ايديهم وهنقاتل جهه آه، بلد تانية خالص فبعد ما ننتصر عليهم ونغنم ونرجع إيه اللي يحصل واحد من الروم هيرفع ايديه كده او يرفع رايه ويقول ايه لقد انتصر الصليب لقد انتصر الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقتل هذا الرجل النصراني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لما يحصل بقى قتل في رجل واحد نصراني فتغدر الروم وتجمع للملحمة لفظ الحديث مالناش دعوه بقى بهرمجدون وهرمجدون والكلام ده كله وتجمع للملحمة فيأتونكم ركز معايا فيأتونكم تحت ثمانين غاية يعني تحت ثمانين راية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا يعني كم واحد يا جماعة تسعمية وستين ألف رجل من هؤلاء من الروم سيقاتلوا المسلمين في هذه الأرض يقال طبعا أن هي أرض الشام وعلى وجه الخصوص يقال أن هي بالقرب من بيت المقدس خلي بالك بقى- بقى أرض المقدس دي أرض مباركة يعني تكون فيها أكبر كم من الشهداء في الكون ده كله تكون في هذه الأرض المباركة أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا يا رب العالمين الحقيقة يعني محتاجين آه، نطلع فاصل قصير فهنطلع فاصل ولكن بعد ما أقول كلمة بس صغيرة إيه هي إن يا جماعة 960 مل... 960 ألف دول اللي هيقاتل المسلمين أغلبهم هيتقتلوا اغلبهم هيتقتلوا في الملحمه ديت لما هنيجي بقى نفصل بعد كده في الملحمه اغلبهم هيتقتلوا لدرجه ان هتبقى المنطقه بركه دم طب ليه هتبقى بركه دم هي الميه ما بت... الرمله ما بتشربش الدم لا الرمله تشرب الميه تشرب اي اي سائل تحطه اما الدماء فتتجلد بمجرد ما بتنزل وبتعمل طبقه على الارض فلا يمكن الدماء تشرب الدم ابدا ابدا واسالوا اي حد واخد بالك فتجتمع الدماء لحد ما الخيول كما وصفها الخيول تمشي في هذه الدماء لحد الركب لحد الركب لحد الركب تلاقي الخيول ماشيه بتخوض في الدماء لحد ما الطير يمشي ويسير فوق هؤلاء القتلى فيموت الطير قبل ان يصل الى اخرهم ولا حول ولا قوه الا بالله هي دي الملحمه التي اخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نشوف العلامه اللي جايه وهي علامه خطيره جدا جدا من اخطر العلامات ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
في حاجه بتستخبى لو السكر داب واستخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش بتعكر لونه وتغير طعمه لكن اللي بسكر الاسره اظبط لون وطعم شايفه الفرق سكر الاسره نقاء على ميه بيضه
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود النصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53
معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد في ألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير حقيقة والله يعني أنا بس عشان آه، موضوع آه، يعني رحلة الدار الأخيرة موضوع مهم جدا فأنا ب- بخشى أن أنا أقطعه بالرسائل لكن والله الذي لا إله غيره كل رسائل SMS اللي وصلتني منكم جزاكم الله خيرا آه، طبعا الناس كتير اللي دعوا البنت حبيبة أن ربنا يشفيها ورسائل اللي طالب مني الدعاء والله سأخصه بالاسم بالدعاء مش مهم على الشاشة لكن في الثلث الأخير من الليل وإن شاء الله هدعي له كله كلهم بالاسم إن شاء الله وأي حد يبعت لي دعاء والله الذي لا إله غيره هخصه بالاسم وهعلم على كل ورقة وهجمعهم كلهم وفي الثلث الأخير هدعي لهم كلهم ربنا يا رب يبارك فيكم أنا بس عشان وقت الحلقة ضيق معلش ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين تعالوا نكمل علامات الساعة الصغرى حقيقة أخطر علامة تقريبا او من اخطر العلامات اللي موجوده واللي احنا عايزين بقى نتكلم عنها النهارده برضو علامه ظهور الفتن علامه ظهور الفتن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في اكثر من حديث لكن عايزين نقول الاول عايزين نعرف ايه هي احاديث الفتن وايه هي الفتن اصلا وكيف النجاة من الفتن كيف ننجو من الفتن ازاي ان احنا ننجو من الفتن ديت مسألة مهمة جدا يا جماعة الفتن كترت قوي قوي قوي زيادة عن اللزوم لدرجة الإنسان فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القابض على دينه في الزمن ده فعلا كالقابض على الجمر ولذلك ما فيش حاجة ببلاش يا جماعة كله بأجره كله بأجره النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس أو, أو, أو, أو سيأتي على الناس سنوات القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وبعدين آه، آه، يعني إن من ورائكم زمان صبر ده حديث تاني إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم قال الصحابة منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا فعشان كده أخويا وحبيبي عايز أقول لك إن الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت وإن كانت صعبة على النفس لكن أنت مأجور مأجور بانك انت مش مش تتعرض للفتن، اوعى تعرض نفسك للفتن، النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم كما في الحديث اللي في المسند بسند صحيح، قال عن الفتن وعن باب الفتن قال لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه، لو فتحت باب الفتن هتخش، ولو دخلت الله اعلم باللي ممكن يحصل لك. ياما ناس يا جماعه قعدوا يقولوا بنفسهم قالوا لا انا ما يهمنيش انا يعني سبحان الله يعني وانا هتاثر يعني بنظره الواحده انا والله ما- الفتن دي ما تاثرش فيها خالص وراح واتفرج وعمل وفتح افلام و- ومسلسلات واغاني وكليبات و لحد ما لقى نفسه مره واحده فتنه يرقق بعضها لبعض ولقى نفسه انزلق في دايره الشهوات وال, وال, وال, وال, وال يعني ربنا عافينا وعافيكم والفواحش يعني ربنا يسلم يا رب العالمين تبدا فتنه زي فتنه المخدرات تبدا بسجاره ثم بعد السيجارة يعني يبتدي يعبي السيجارة يحشيها وبعد ما يحشي السيجارة طب يخليها على ربنا عافينا فيكم على شيشة وبعدين شويتين يشم له شمة وبعدين شويتين وهكذا لحد ما ياخد حقن ويعمل ضياع كله خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان عمره اخويا حبيبي عمره ما يجي يقول لك مره واحده ليه ما تزنيش انما يجي يقول لك ايه وليه ما تبصش يعني فيها ايه يا اخي انظر لهذه الفتاه الجميله اللي معديه وتامل في بديع خلق الله اقول سبحان الله سبحان الملك واخد بالك اه مش في ناس بتقول كده يقول لك يا اخي انا حينما انظر اتامل في بديع خلق الله يعني هو خلق الله وجمال بديع وبديع خلق الله يعني خلاص خلص من الكون ده كله ولم يبقى الا في المراه لا أخويا حبيبي ده تلبيس إبليس إنما أنت تنظر إلى السماوات والأرض و... والأنهار والأشجار وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى تدل على أنه الواحد جل جلاله فإذا الفتن جمع فتنة الفتنة يعني ايه؟ الفتنة هي الابتلاء أو الاختبار قال جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة قال جل في علاه واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خد بالك بقى حديث خطير قوي قال بادروا بالأعمال فتنا يعني الفتن اللي موجودة دي بادروها و- و- و- وحاولوا ان انتوا تواجهوها بالأعمال الصالحة الأعمال الصالحة تكون وقاية لكم و- و- وطوق نجاة في هذه الحياة من هذه إيه؟ من هذه الفتن كل ما تكتر عمل صالح كل ما تقدر ان انت تثبت قدام الفتن دي بفضل الله سبحانه وتعالى ثباتك بإيمانك بإيمانك ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان سقانه أدق من يعني يعني دقيقة جدا جدا وكان جسمه نحيف جدا ولكن إيمانه أثقل من الجبال وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد الحسن لما طلع ابن مسعود يجيب له السواك والصحابة ضحكوا عشان دقة ساق- ساقيه فقال مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد هذا الرجل يقدر يقف قدام فتن الدنيا كلها ليه ايمان كالجبال ايمان كالجبال كل لما تثبت اخويا وحبيبي وكل لما تزود من الطاعه الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه كل لما تزود قلبك وتسقيه آه، وتغرس فيه بفضل الله آه، الطاعه والصبر وال- والرضا واليقين والتوكل والتوبه والانابه والخوف والرجاء والخشيه والحب اقعد تغرس بقى وتغذي قلبك كل لما القلب ده بفضل الله يوم ما يقف قدام فتنه يثبت يثبت بفضل الله سبحانه وتعالى وقد رأينا كم من الصحابة تعرضوا لفتن لا تخطر على قلب بشر منهم عبد الله بن حذافة السهمي اللي لما أخذه ملك الروم عرض عليه أن يديله نص الملك قال له أشاطرك ملكي على أن تتنصر قال هيهات هيهات قال له أشاطرك ملكي وأ- وأزوجك ابنتي أنا أديك الملك كله قال له برضه لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين ما فعلت خدت بالك بدأ يحس ان هو ممكن يفتن بحاجة تانية قال ايه قال طب خلاص هو دلوقتي شاب عنده حاجة و30 سنة وسايب زوجته بقاله أربع شهور وقد يكون عنده حنين لزوجته طيب دخلوا عليه في الزنزانة ملكة جمال الروم وقولوا لها أنها تمكنه من أن يفعل بها الفاحشة ربنا يعافينا يا رب فالمهم دخلت عليه الفتاة قد تجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في أحضانه وهو يرمي نفسه بعيدا ويقول معاذ الله معاذ الله لحد ما يأست المرأة منه ونقلت الأخبار واقفين ورا الباب مستنيين إن هم ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من الصحابة فأول ما خرجت قالوا ها ماذا صنع قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر خدت بالك يبقى اذا رجل ما شاء الله ايمان في قلبه يخليه يثبت امام كل الفتن لدرجه ان جوعوه ثلاث ايام وحطوا معاه في زنزانه لحم خنزير وخمر وفتحوا عليه بعد ثلاث ايام قالوا اكيد كل فلما فتحوا وجدوه قد انثنى عنقه وكاد ان يموت ولم ياكل ولم يشرب قالوا له ما الذي حملك على هذا قال اما ان الضروره قد احلت لي في تلك الحاله ان اكل من لحم الخنزير وان اشرب الخمر ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله الله أكبر كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهل رسالة الأخت المنتقبة اثبتي على النقاب ربنا يبارك فيك لأنك لو خلعتي علشان تخشي جامعة أو تخشي وظيفة حكومية فيعني شوفي فأنت كده بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله فالشاهد في الموضوع كل ما الإنسان يزداد إيمان كل ما يزداد ثبات أمام الفتن قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يا رب سلم سلم يا رب يا رب نجيني وإياكم يا رب من الفتن احنا مش حمل الفتن ربنا يثبتنا بالإيمان يا رب أمام الفتن الفظيعة وسبحان الله ربنا يكرمكم يا رب وانتوا ايه اللي مقعدكم قدامي دلوقتي يا جماعة عشان تسمعوا درس في الدين ربنا يبارك فيكم ما الفتن قدامكم ما الريموت في ايدك تقدر تحول وتتفرج على قناة أغاني ولا قناة أفلام ولا تتفرج على عياذا بالله فيلم إباحي لكنك قاعد لأنك بتحب ربنا ولأن الإيمان يقين في قلبك بفضل الله خلى عندك يقين في ان ما عند الله خير وابقى سبحانه وتعالى وان جلسه زي كده لا تعوض لا توازيها الدنيا بما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى فانت قاعد وبتسمعني وصابر وقاعد تسمعني وربنا يكرمك ويأجرك ويأجرك يا رب العالمين علشان نقدر في النهايه ناخد بايدين بعض لجنه الرحمن سبحانه وتعالى فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل والله اخطر حديث تقراه في عمرك يصبح الرجل مؤمنا وبالليل ويمسي كافرا يا الله ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليه يا رسول الله قال يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل والدنيا كلها قليل في قليل تخيل واحد الصبح كان راجل مؤمن جدا كان بيصلي معاك الفجر جيت في صلاة الظهر ما لقيتوش العصر مش موجود مغرب عشاء ما جاش راح فين قالوا لك ده قاعد على الشات بيحب واحدة وبتحب فيه بقالهم خمس ساعات دلوقتي فتن دخل قال نجرب بس النت ونشوف أحواله إيه وأخباره إيه والدنيا فيه إيه دخلت فتن يصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كان معزوم عند واحد صاحبه قال له تعالى بس متع نظرك وقعدوا يتفرجوا على فيلم إباحي عياذا بالله وصل به الأمر الفعل الفاحشة وترك الصلاة وترك العبادة ويأس من نفسه مع ان احنا بنقول حتى اللي وصل للمرحله ديت ما يأس ولا يقنط من رحمه ربنا احنا بنفتح باب الامل يا جماعه وقبل ما نفتح ده ربنا اللي فاتح باب الامل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يعني لما توب يا شيخ ان شاء الله ربنا يقبلني الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حديث ثاني روايه للحديث اللي فات عند أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا خد بالك بقى راح ذاكر لك هنا العلاج هناك ذكر ان الراجل هيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لكن هنا بيذكر لك العلاج صلى الله عليه وسلم قال لك ايه القاعد فيها خير من القائم بيكون في زمن الفتن دي على قد ما تقدر ابعد عن الفتن بمعنى انا دلوقتي بروح شغلي مثلا مثلا من 8 الصبح ل 2 لو ما انتش محتاج اخويا حبيبي تخرج من بيتك بعد كده لصله رحم او لمصلحه شغل او لاي مصلحه بلاش تخرج ليه لانك لو بتخرج عشان تتمشى بس في الشوارع عقبال ما توصل من شارع لشارع تاني هتكون عينيك وقعت على 300 400 واحده ماشيين بالاسترتشات والباديهات وعامله شعرها في الخلاط وانت عارف يعني الباقي. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فكسروا قصيكم، عارف القوس اللي بيتحط فيه اللسان؟ قال كسروها. عشان ما حتى لو في قتال ولا ولا في زمن الفتن ابعد عن القتال في زمن الفتن. وقطعوا اوتاركم طبعا مش مقصود بيه قتال مثلا زي قتال اليهود لا قتال اليهود روح اقتلوهم ربنا يا رب يخلصنا منهم لكن المقصود القتال والفتن بين المسلمين وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجاره فاذا دخل على احدكم في زمن الفتن فليكن كخير ابني ادم في زمن الفتن اللي بين المسلمين وانا بوضح وبركز الفتن اللي بين المسلمين كن كخير ابني ادم اللي هو مين اللي هو هابيل هابيل لما لما قابيل حب ان هو يقتله خد بالك قال ابن عباس وكان هابيل أقوى من قبيل يعني هابيل اللي اتقتل كان أقوى من قبيل وكان يقدر يقتل أبيل لكن قال ليه قال له لئن بسطت يد إليك يدي لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين اللي منعه إيه خوفه من ربنا ودايما كده المؤمن ده حال المؤمن دايما ان خوفه من ربنا دايما يحجزه عن فعل اي معصيه وعلى ان يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى ولمن ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح بقى في احاديث كثيره جدا جدا عينان لا تمسهما النار ابدا عينا بكت من خشيه الله عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فاذا الخوف والخشيه من ربنا سبحانه وتعالى لها اجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى حديث يعني ثالث عن موضوع الفتن حديث رواه مسلم قال ابو زيد عمرو بن اخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفجر خد بالك بقى الحديث ده لما تقعد تسمعه دلوقتي هتستغرب جدا بيقول ان النبي صلى بينا الفجر ثم خطب في الناس قعد يخطب قد ايه يا جماعه بالله عليكم ركزوا في الحته دي النبي قعد يخطب قد ايه النبي كان بيتكلم في الخطبه دي عن الفتن التي ستقوم منذ عهد النبوه والى ان تقوم الساعه والى ان يرث الله الارض ومن عليها قعد يخطب قد ايه النبي وهو بيوصف الفتن بس الفتن اللي احنا هنتكلم عنها في في ربع ساعه ولا بتاع النبي قعد يوصف فيها من امتى قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام يخطب في الناس ثم ظل يخطب حتى صلاة الظهر من الفجر للظهر النبي بيخطب ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب حتى العصر ثم نزل ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى المغرب ثم نزل فصلى المغرب ثم قام فخطب حتى صلاة العشاء وفي رواية أنه خطب حتى غروب الشمس فأخبرنا النبي بما هو كائن إلى يوم القيامة يقول فأعلمنا أحفظنا أكتر واحد فينا بقى عنده فكرة وعنده علم بالأشياء اللي هتحصل اللي هتحدث والفتن التي ستكون إلى قيام الساعة هو اللي قدر يحفظ أكبر قدر من الكلام اللي النبي قاله طب يا ترى في حد كان بيحفظ الكلام ده هو اكتر واحد حفظ هو سيدنا حذيفه بن اليمان ولذلك يقال ان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال هو اعلم الصحابه بالفتن الى قيام الساعه لدرجه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان يعود يسال عن اي حاجه في الفتن كان لا يسال الا حذيفه بن اليمان رضي الله عنهم جميعا حديث ثالث واخير او رابع واخير في موضوع الفتن حديث عجيب قوي يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم يقول نادى عبد الله بن عمرو بن العاص هو البير والحديث بيقول نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة العبارة دي بتلفت الأنظار يعني كأن النبي بيقول اجتمعوا أيها المسلمون لأن في أمر خطير جدا عايز أقوله لكم ثم قال النبي وهقرأ لك رواية إن نص حديث النبي عليه السلام حديث رواه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم يقول ما فيش نبي بعدي إلا كان حق عليه إنه لازم يعلم أمته الخير اللي إيه اللي هيعلمه لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم يعني يدلهم على الخير ويحذرهم من إيه من الشر وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها يا الله شفت بقى ربنا يا رب يجمعنا واياكم مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ان ان ان النبي عليه السلام بيقول بيوضح ان جعلت العافيه الكامله في اوائل هذه الامه وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء شديد يا رب سلم سلم يا رب بيقول هيصيب آخر هذه الأمة اللي احنا عايشين في زمانها ديت دلوقتي بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجي وتجيء فتن وتجيء ايه فتن احنا لسه بنتكلم عن الفتن وهنوضح ايه الفتن طبعا وتجيء الفتن فيرفق بعضها بعضا وفي قراءة فيرقق بعضها بعضا يعني الفتنة بتمهد للي بعدها الفتنة دي جاية بتمهد للفتنة اللي جاية بعدها خد بالك لان لو جت الفتنه الكبرى مره واحده الانسان هينكر يعني عياذا بالله لو ان واحد قال له واحد عياذا بالله تعالى نفعل الفاحشه هينكر ايه الفاحشه دي انما لو قال له بص الصوره الحلوه دي صوره جميله صوره طفله جميله ما شاء الله عندها حوالي 15 سنه هي مش طفله طبعا واخد بالك طب بص بقى الصوره الثانيه دي بقى دي واحده ممثله كانت مشهوره جدا وحصلت على جائزه كذا في مثلا في مهرجان مش عارف ايه ويبص عليها مره في الثانيه في الثالثه طب ايه رايك بقى تعالى نتفرج على حلقه من المسلسل ده طب ايه رايك ده في مسرحيه خطيره جدا ده في فيلم بقى لو شوف ما شفتوش هيفوتك نص عمرك واحده واحده لحد ما يوصلوا في النهايه الى انه عياذا بالله فرت شهوته عايز يفرج شهوته في الحرام عياذا بالله فالنبي بيخبر ان الفتن كل فتنه بتمهد للي للي بعدها قال وتجيء الفتنه خد بالك كل شويه تيجي فتنه فيقول المؤمن ده المؤمن بقى اللي هو ما شاء الله عنده إيمان عالي يقول هذه مهلكتي الفتنة دي هي اللي هتضيعني ثم تنكشف ربنا يقدر ان الفتنة دي تنكشف ثم تجيء الفتنة فتنة تانية فيقول المؤمن هذه هذه هي دي بقى اللي هتضيعني هي دي اللي هتقضى تقضى على الأخضر واليابس قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى موضح إن, إن أنت عايز تنجو من الفتن دي بقى قال فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة خد بالك بقى هو ده الحل فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر اللي احنا بندرسه ده الإيمان بالله واليوم الآخر إن احنا مش غاويين نوجع قلوب الناس يا حبايبي احنا بس عايزين نعرف الناس إن في آخر يا جماعة اللي بيظلم يرحم نفسه مش بقول يرحم المظلوم ما هو المظلوم ده هيترحم في الآخرة لو ما ترحمش في الدنيا هيترحم في الآخرة وهياخد حقه تالت ومتلت ارحم نفسك انت لأن ربنا قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كأن ربنا سبحانه وتعالى بلسان الحال بيقول اللي بيظلم ده هوريه هتشوف هيتعمل فيك ايه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإبهام العقوبة يدل على شناعة العقوبة لما ربنا تكلم عن الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولم يوضح ولما تكلم عن الصيام قال الصوم لي وأنا أجزي به ولم يوضح ليه؟ لأن الأجر عظيم جدا جدا كذلك في العقوبات لما جه تكلم عن الظلم قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هنكمل الحديث ده بس وندعو إن شاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم من أحب منكم وأكيد كلنا بنحب يا رسول الله إن إحنا نزحزح عن النار وإن إحنا نخش الجنة قال من أحب منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته إن هو يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فالنبي وضح هنا حاجتين أول حاجة إيمانك هو اللي ينفعك وإيمانك ده عمره ما هيزيد إلا بالطاعة تطاع ربنا صوم اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي ركعتين قيام ليل ورد قرآن كل يوم جزء أذكار الصباح والمساء صلة الرحم بر الوالدين إكرام الناس البسمة الطيبة المعاملة الحانية النصيحة المهذبة إنك تدل الناس على الخير بكل دوت ربنا هيكرمك وهي وهيسعدك دنيا واخره بفضل الله سبحانه وتعالى والايمان هيزداد في قلبك وحاجه تانية ان في حق للناس برضه ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اكيد في فتن أخف من فتن وفي فتن أشد من فتن وأكيد في فتن معينة هتوصل بعض الناس أنه يتمنى الموت عشان يخرج من الدنيا ديت وأكيد في فتن معينة هتحدث بسبب ظروف وملابسات معينة ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الدرس القادم هنكمل موضوع الفتن وهنتكلم عن سائر برضو علامات الساعة الصغرى حتى نصل بعد ذلك إلى علامات الساعة الكبرى أخوي وحبيبي القيامة قربت القيامة قربت يقينا ان الستين علامة التي سنذكرها من علامات الساعة الصغرى أغلبها يعني أنا مش عايز أجزم بعددها لكن على الأقل على الأقل ما لا يقل عن خمسين علامة عدت وما بقي إلا القليل ومش هنستنى لما العشرة دول الباقيين دولت يجوا واخد بالك ولا السبعة اللي فاضلين يجوا لأن في منهم علامات كما وضحت وأصلت في الدرس الماضي في بعض علامات الساعة الصغرى ستكون مواكبة لعلامات الساعة الكبرى بل وهناك علامة ساعة من علامات الساعة الصغرى ستكون بعد انتهاء علامات الساعة الكبرى وهي الريح اللينة فأخويا وحبيبي محتاجين فعلا ان احنا نراجع نفسنا ونشوف ايه اللي احنا بنعمله ونشوف موقفنا ايه من ديننا ومن حياتنا ومن اسلامنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة حاول تبدأ مع أسرتك مع أولادك مع زوجتك حاول تربي نفسك على الطاعة حاول تعين جيرانك حاول تعين قرايبك حاول تحاول توصل أكبر خير أو أكبر قدر من الخير للناس وحب لإخوانك زي ما بتحب لنفسك وحاول بقدر الإمكان تكون حمامة سلام في كل مكان اوعى تكون إنسان مشاكس أو معادي أو حقود أو حسود مش هتاخد أكتر من ربنا مقدره ومش هتبنى عن الناس إن ربنا مقدره حب الخير لإخوانك وحب الخير للمسلمين وحب بلدك واسعى لكل الخير لبلدك إن داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا رب العالمين فرج هم إخواننا في المسجد الأقصى اللهم انصرهم على اليهود الملاعين اللهم وحد صفوف المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان اللهم أغث إخواننا في المسجد الأقصى يا رب إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة الفارقة والآفات المهلكة برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار اهد شباب المسلمين اهد بنات المسلمين ألف بين قلوب المسلمين اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين العالمين نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين اشف مرضى المسلمين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين سد الدين عن المديونين فرج هم المهمومين فرج كرب المكروبين فرج فرج كرب المكروبين فرج هم المهمومين يا رب العالمين اللهم اكفنا شر كل حاسد وكل حاقد برحمتك يا رب العالمين اللهم املأ بيوتنا بالخير والإيمان والسعادة والغفران يا رب العالمين اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا برحمتك يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أغثنا من النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن الخلود في النار ارزقنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك ثقل بوازيننا بالعمل الصالح ثقل موازيننا بالعمل الصالح اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته